خليلي بعد سلامي للناس الطيبة فكرهم بالمحبة وبأيام الصبايا خليلي بعد سلامي سلامي للناس الطيبة فكرهم بالمحبة وبأيام الصبايا يبعت سلامي للناس الطيبة فكرهم بالمحبة وبأيام الصبايا وبطول أفراحي غنوة يجعل أيامنا حلوة غنوة يجعل أيامنا حلوة أو بطول أفراحي غنوة يجعل أيامنا حلوة أيامنا حلوة يجعل أيامنا حلوة وبطول أفراحي غنوة يجعل أيامنا حلوة أيامنا حلوة يجعل أيامنا حلوة وتعيش الفرحة دايما في قلوبنا قريبة ليالي اليوم شوية عالصحبة الحلوة دي لازم نعول شوية عالصحبة الحلوة دي وكاين علينا كالوان عمره هيتنسى كويسة الشوق سهران ويانا والحب يضمنا والدنيا اهي فرحانة فرحانة لفرحنا الشوق سهران ويانا والحب يضمنا والدنيا اهي فرحانة فرحانة لفرحنا وسقينا على الأماني نفرح بالحب تاني على الأماني نفرح بالحب تاني وسقينا على الأماني نفرح بالحب تاني سقينا على الأماني نفرح بالحب تاني وسقينا على الأماني نفرح بالحب تاني جينا على غالي نفرح بالحب تاني ونسهر الليالي مع غنو الحب ليالي الحب شوية عالصحبة الصحبة الحلوة دي وإزاي علينا نوصل بالك علينا وإزاي علينا غالي علينا غالي غالي علينا غالي ولا عمره هيتنسى حلوين يومنا والله والله قلوب كويسة
حبيبي اللي بحبه بشوف زي حبيبي
بعدين كمان طيب حبيبي اللي بحبه ما شفت زيه حد عيني حنان وقلبه مستنى امان وورد حبيبي اللي بحبه ما شفت زيه حد عيني حنان وقلبه مستنى امان وورد كان يطلع وكان عاد يطلعوا بالي وقاموا قلبي عاد خلاني عشت جنبه أحلى وأجمل ليالي ليلة بعد ليلة بالحب بقينا عيلة ليلة بعد ليلة بالحب بقينا عيلة ليلة ليلة بعد ليلة بالحب بقينا عيلة ليلة بعد ليلة تحت الأرض ليلة وأنا عشت معاه في قصة ولا ولا قلبي ليلة ليلة وليلة انا اول مره شفته كان راضي زماننا عني برد بالحب ايده واخدنا من مكان سيبنا الدنيا وما فيها وعملنا اللي رحنا جنة مرت بينا الساعات وكلامنا كان سكان مرت بينا الساعات وكلامنا كان سكان تهنا ونسينا روحنا والوقت احنا علينا فات وليلة ليلة ليلة بعد ليلة بالحب بقينا عيلة ليلة بقينا بعد ليلة ليلة بعد ليلة وانا عشت معاه في قصة ولا ولا قلبي ليلة ليلة وليلة
حبيبي بحبه ما شفت زيه
يا ليلي يا ليلي يا عيني ايوه قول شوية. يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليل يا ليل في ظل أهدام عيونك ورد خدك قلب والحسن ميراث عن يوسف لي وككان والبدر ويا الشموس البدر ويا الشموس في حسنهم لكان وإن قلت للصف قول كل الملاح جندي وللجمال مملكة الجمال مملكة الجمال مملكة من غير مشارك أهلي تفارح ما جاليش نوم واحنا لسه في أول يوم ليلة البارح أنا ما جاليش نوم واحنا لسه احنا لسه في اول يوم قبل ما ترميني في بحورك قبل ما ترميني في بحورك مش كنت عالم العوم مش كنت عالم العوم ليلة البارح ما جاليش نوم وكنت تعلم لو ليلة البارح ما جاليش نوم واحنا لسه أول يوم قبل ما ترمي في جمهورك قبل ما ترمي كنت حورة مش كنت تعلمني العمر مش كنت تعلمني العمر أنا كنت لوحدي وفي حالي شفتك معرفش اللي جرالي راحت قلبك راحت من بالي قلت لك مع قلبي سلام كنت لوحدي وحالي شفتك معرفش اللي جرالي راحت قلبك راحت من بالي قلت لك مع قلبي سلام والحين قلت لا تعالي لا ملام عليا لا ملامة والحيرة قلت لا تعالي لا ملامة عليا لا ملامة عمركم والحب ده كم عمري عمركم والحب ده فوق ولدت امبارح انا ما جاليش نوم قبل ما ترمي في بحورك قبل ما ترمي في بحورك مش كنت عالمني العمر مش كنت تعلمني العمر امبارح ما جاليش نوم واحنا لسه في اول يوم قبلت البارح ما جاليش نوم واحنا لسه في اول يوم قبل ما ترغيني بحورك قبل ما ترغيني بحورك مش كنت تعلمني العمر مش كنت تعلمني العمر شمس امبارح عني خدلت جبالي جابت شمس امبارح عني خدلت جبالي بس انت يا قمر طمني اوعى تخاف من اي غيابه غابت شمس امبارح عني كان قلبي جنبها مني بس انت يا اقرب مني اوعى تخاف من اي غيابه وبس انت يا قمر طمني اوعى تخاف من اي غيابه بس انت يا قمر طمني اوعى تخاف من اي غيابه عمركم والحب ده كم عمري عمركم والحب ده كم وليلة امبارح انا ما جاليش نوم قبل ما ترمي في بحورك قبل ما ترمي في بحورك مش كنت علمني العوم مش كنت تعلمني العوم لسه في أول يوم قلت ما جاليش نوم واحنا لسه في أول يوم قبل ما ترميني بمحورك أول ما تجيني بمحورك مش كنت تعلمني العمر مش كنت تعلمني العمر شدني طيار الحنية والموجة بترقص حوالي شدني طيار الحنية والموجة بترقص حوالي لما طلع الفجر عليا ولقاني في قلبي دوامة كنت بنادي بعزم ما فيا لما لما عليا لما لما عمركم والحب ده كم عمري عمركم والحب ده كم وليلة امبارح انا ما جاليش نوم ما ترمي في بحورك مش كنت عقلي العوشي مش كنت عقلي العوشي ما خطرتش على بالك يوم تسأل عني وعنايا بك فيها النوم النوم يا مسهرني أنا قلبي بيسألني إيه غير أحوالي ويقول لي بايعني يعني ما خطرتش على باله على باله وانا قلبي بيسأل ايه غير احواله ويقول لي بايعني يعني ما خطرتش على باله على باله ما غلاوة حبك فين وفين حنان قلبه علي وفين حلاوة قربك فين فين الوداد والحنية انا شريك وانت على بالي وخيالك ما يفارق عيني عيني نسيت وانت على بالي وخيالك ما يفارق عيني عيني ريحني واعطف على حالي وارحمني من كتر ظنوني لا عليا بيه ولا النوم ولا بطل على بالك يوم لا عليا بيه ولا النوم ولا بخطر على بالك يوم يسأل عني يا مسخري اسأل عن اللي يقضي الليل تا- تا- تا- تا. اسأل عن اللي يقضي الليل بين الأمل وبين الذكر يصبر القلب المشغول ويقول ويقول ويقول نتقابل بكرة وبكرة يفوت وبعده يفوت ولا كلمة ولا ولا ولا مرسل ولا كلمة ولا مرسل اسأل عن اللي يقضي الليل بين الأمل وبين الذكرى يصبر القلب المشغول ويقول له يقول له يقول له نتقابل بكرة اسأل عن اللي يقضي الليل بين الأمل وبين الذكرى يصبر القلب المشغول ويقول له نتقابل بكرة وبكرة يفوت وبعده يفوت ولا كلمة ولا مرسال وهو العمر فيه كام يوم وهو العمر فيه كام يوم وانا بعدك علي طالع نسيت وانت على على بالي وخيالك ما يفارق عينا شيء وانت على بالي وخيالك ما يفارق عيني عيني ريحني واعطف على حالي وارحمني من كتر ظنوني لعنيا بهواها النور وانا بخطر على بالك يوم لعنيا بهواها النور وانا بخطر على بالك يوم لعنيا بهواها النوم وانا بخطر على بالك يوم لا عيني بيه وهنو وانا بخطر على بالك يوم طب اسأل عني يا مسرات يا صلاة الزين يا صلاة الزين على نولس يا صلاة الزين يا صلاة الزين يا صلاة الزين على سوسة يا صلاة الزين يا صلاة الزين تونس خضرة ومخضرة رب القدرة والنوارة تونس خضرة ومخضرة رب القدرة والنوارة بإخوان ومراوي قصدناهم فقراء شعراء ووجدناهم كيف البحرين يا صلاة الزين على تونس يا صلاة الزين يا صلاة الزين يا صلاة الزين على تونس يا صلاة يا صلاة يا صلاة يا مدحين يا يا يا مدحين قولوا على عزيزة بنت السلطان يا صلاة الزين يا صلاة الزين على عزيزة يا صلاة الزين عزيزة شابة والله شابة عزيزة شابة والله شابة شابة وشباب نواضرها تسحر الباب ضفايرها عند الكعاب ومباسمها خمرة وشراب قمر ليلة عشرة واتنين يا صلاة الزين على عزيزة يا صلاة الزين يا صلاة الزين مدحين قولوا على أبوها سلطان الغرب يا صلاة الزين يا صلاة الزين على أبوها يا صلاة الزين يا صلاة يا صلاة سلطان زمان بساتينه نخل ورمان عصا أرضه سلطان زمان بساتينه نخل ورمان عصا أرضه لول ومرجان مطوعينه الناس والجان يقولوا له هذا شايفين يا صلاة السين على السلطان يا صلاة السين أم العلام تبارك الله هيبة ومجام يعلوها أم العلام تبارك الله هيبة ومجام يعلوها عشرة خدام يحججها في هذا العام على محمل تحته جملين يا صلاة الزين على مرات أبوها يا صلاة الزين يا صلاة الزين يا مدحين يا يا يا مدحين قولوا على بسعادة الزنات خليفة يا صلاة الزين صلاة الزين على بسعادة يا صلاة الزين صلاة الزين يا صلاة الزين على بسعادة يا صلاة الزين أبا سعدة فارس فارس أبا سعدة فارس فارس فارس معدود على صيته بايت محسود ومن صوته شاب المولود على شنابه يقفوا صقرين على شنابه يقفوا سبعين على دراعه يبنوا قصرين يا صلاة الزين على بسعادة يا صلاة الزين وحياتك يا حبيبي ريح قلبي معاك غلو بالحب معايا وتعب جايب الشوق وياك وياك وياك وياك وحياتك يا حبيبي وحياتك يا حبيبي ريح قلبي معاك يا حبيبي ريح قلبي معاك وحياتك وحياتك يا حبيبي ريح قلبي معاك قولوا بالحب معايا وتعب تعب الشوق وياك وياك وياك وياك ما تفوتنيش انا وحدي ما تفوتنيش انا وحدي ما تفوتنيش انا وحدي افضل حايل فيك ما تخليش الدنيا تلعب بيا وبيك ما تفوتنيش انا وحدي افضل حايل فيك ما تخليش الدنيا تلعب بيا وبيك خلي شوية عليا وخلي شوية عليك خلي شوية عليك خلي شوية عليك خلي شوية عليا وشوية عليك عمري هوانا بيجري بيجري يشوف راح منه كام ساعة شقوق محبة وشهر بعد وخصام عمري هوانا بيجري بيجري يشوف راح منه كام ساعة شقوق محبة وشهر بعد وخصام ويبقى الحب تايه مش عارف احنا فين زي المركب ما تبقى محتارة بين شطين يبقى الحب تايه تايه مش عارف احنا فين تاه زي المركب ما تبقى محتارة بين شطين لكن ليه امتى يا عيوني امتى يبقى حبايب ومش حبايب لحد انت لكن ليه انت يا عيني انت يبقى حبايب ومش حبايب لحد امتى وانا برجع تاني واقول لك ريحني الله يخليك عشان المركب تقدر تمشي بيا وبيك انا برجع تاني واقول لك ريحني الله يخليك عشان المركب تقدر تمشي بيا وبيك وانا برجع تاني واقول لك ريحنا الله يهديك ارجع تاني واقول لك ريحنا الله يهديك ارجع تاني واقول لك ريحنا الله يهديك ارجع تاني واقول لك ريحنا الله يهديك الله يخليك الله يخليك انا برجع تاني واقول لك ريحني الله يخليك عشان المركب تقدر تمشي بيا وبيك وما تفوتنيش انا وحدي وحدي افضل حايل فيك ما تخليش الدنيا تلعب بيا وبيك ما تفوتنيش انا وحدي افضل حايل فيك ما تخليش الدنيا تلعب بيا وبيك خلي شوية عليا وخلي شوية عليك خلي شوية عليك كلي شوية عليك كلي شوية عليا وشوية عليك الليل الليل الليل الليل الليل الليل الليل الليل الليل الليل يا عيني يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا عيني يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا عيني يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل الليل الليل الليل الليل الليل الليل الليل الليل الليل الليل بم بم بم الليل الليل الليل الليل الليل بدموعه قاسي ويا ويلي من ساعته والصبر لسه ساكت يا ويلي من سكاته الليل بدموعه قاسي ويا ويلي من ساعته والصبر لسه ساكت يا ويلي من سكاته توعدني بفرحتي واستنى بضحكتي زي الوردة ما تبقى مستنية الندى وتغيب وتفتكر وتجيني قال وتعتذر فين القلب اللي يقدر يستحمل كل ده توعدني بفرحتي واستنى بضحكتي زي الوردة ما تبقى مستنية الندى وتغيب وتفتكر وتجيني وتعتذر القلب اللي يقدر يستحمل كل ده لكن ارجع تاني واقول لك ريحني يلا تخليني عشان المركب تقدر تمشي بالجومي انا برجع تاني واقول لك ريحني وارجع تاني واقول لك ريحنا الله يخليك عشان المركب تقدر تمشي فيا وبيك ارجع تاني واقول لك ريحني الله يخليك عشان المركب تقدر تمشي بيومك
نرجع تاني واقول لك ريحنا الله يخليك عشان المركب تقدر تمشي بيا وبيك وارجع تاني واقول لك ريحني الله يخليك عشان المركب تقدر تمشي بيومك
ارجع تاني واقول لك ريحنا الله يهديك ارجع تاني واقول لك ريحنا الله يهديك ارجع تاني واقول لك ريحنا الله يهديك ارجع تاني واقول لك ريحنا الله يهديك الله يخليك الله يخليك وانا برجع تاني واقول لك ريحني الله يخليك عشان المركب تقدر تمشي بيا وبيك ولا تفوتنيش انا وحدي وحدي افضل حايل فيك ما تخليش الدنيا تلعب تلعب بيا وبيك ما تفوتنيش انا وحدي افضل حايل فيك ما تخليش الدنيا تلعب بيا وبيك خلي شوية عليا وخلي شوية عليك خلي شوية عليك خلي شوية عليك خلي شوية عليا وشوية عليك أحسنتم يا أساتذة وشكر أوي أوي Thank
وارجع